من له أذنى للسامع فان المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنود الثالث في تاريخ الكنيسة العظة الثالثة عشر عن الكنيسة قبل الانشقاق
ما يقوله الروح للكنائس
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بالنسبه لتاريخ الكنيسه القبطيه ارجو ان احنا نقسم موضوع الكنيسه قبل الانشقاق الى النقاط الاتيه اول حاجه تاسيس الكنيسه على يد ماري ماركوس وما عمله ماري ماركوس وتاريخه نمرة اثنين تاريخ آباء الكنيسة قبل المجامع المسكونية نمرة ثلاثة تاريخ الكنيسة أثناء المجامع المسكونية لغاية الانشقاق في مجمع خلق دنيا سنة 451 بالإضافة إلى كده يبقى دراسة الرهبنة في العصور الأولى وبالإضافة إلى كده دراسة البدع والهرطقات التي قامت في العصور الأولى وممكن أن يضاف إليها دراسة الاضطهادات التي حدثت من الأباطرة ضد الكنيسة ونتائجها بالنسبة للكنيسة وبالنسبة للآباء نبتدي طبعا ماري مرقص أنا وضعت لكم فيه كتاب ممكن تقروا فيه زي ما انتم عايزين الآباء البطاركة من بعد ماري مرقص لغاية عصر المجامع الآباء دول ينقسموا إلى قسمين قسم منهم هم أساتذة الكلية الإكليريكية الذين صاروا بطاركة وجلسوا على كرسي ماري مارس ولعل من أهمهم يوستوس وأومانيوس وماركيانوس ويوليانوس وياروكلاس وديونيسيوس حتى البعض أيضا بينسبوا البابا بطرس خاتم الشهداء إلى الإكليريكية أيضا وفي هذه الحالة ممكن دراسة أيضا مدرسة الإسكندرية بشيء من التفصيل وما سبقها من فلسفات يونانيه ومن طغيان الجو اليوناني على جو الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية الوثنية وفيلون اليهودي وفلسفته كل دول قبل مدرسة اللي أسسها القديس ماري ماركوس والمدرسة أول ما أسسها القديس ماري ماركوس نتكلم عن أشهر الشخصيات التي قامت فيها ولعل من أشهر الشخصيات أثينا غورس وبنطينوس وإكليماندوس وأوريجانوس وبيريوس وديديموس الضرير أثينا غورس الأستاذ الكبير في الأول كان من من الفلاسفة اليونان وكان بيتردد على الأريوسباغوس وكان بيحضر المحاضرات بملابس الفلاسفة وكان وثني في الأول وانضم إلى الإيمان المسيحي ولم يكن يؤمن بالقيامة وبعدين بعد قراءة رسائل بولس الرسول التي تهكم عليها آه، بدأ يؤمن بالمسيحية وصار مسيحيا وصار أستاذا للكلية الإكليريكية وألف كتابه الدفاع الذي وجهه إلى الإمبراطور ماركوس أوريليوس دفاع عن المسيحيين وألف كتاب أيضا عن القيامة وأثبت فيها عقيدة القيامة وإمكانيتها القديس فانتينوس أستاذ الكلية الإكليريكية الكبير ذهب إلى الهند وقيل إن هو وجد نسخة لإنجيل متى بخط القديس متى نفسه وبشر أيضا في اليمن وده شيء عجيب إن احنا نرى إن الكنيسة القبطية كانت بتهتم بالكرازة خارج بلاد مصر طبعا في ليبيا موجود من أيام ماري مرقس في الخمس المدن الغربية موجود من أيام ماري مرقس لكن في بلاد زي اليمن بعض بلاد العرب هنجد فيما بعد بعض الآباء البطاركة أرسلوا أيضا إلى آسيا الصغرى يا ريت برضو حد يدرس أو يقدم بحث عن خدمة الكنيسة القبطية خارج البلاد المصرية في عهد كتير من الآباء البطاركة في عهد فانتينوس وخليفته إكلماندوس ترجموا الكتاب المقدس في الأول الأناجيل إلى اللغة القبطية وبعدين أصفار العهد القديم إلى اللغة القبطية الترجمات القديمة للغة القبطية كان لها تأثير كبير ولها روحانية في الترجمة أكثر من الترجمات الأخرى إكليماندوس الذي خلف فانتينوس بن دايما بنسميه إكليماندوس الإسكندري تمييزا له عن إكليماندوس الروماني اللي كان موجود أثناء الاثني عشر وعهدوا إليه لتوصيل قرارات المجمع واللي بتنسب إليه قوانين إكليماندوس وهي من قوانين الرسل كليماندوس هذا كان أستاذا ومعلما وفصيحا ويفهم في الطرق التربوية وألف كتاب المعلم أو المربي لأنه كان ينظر إلى السيد المسيح باعتبار أنه المربي والكتاب ده ترجم أيضا إلى اللغة الإنجليزية وألف كتابا عن الغني الذي يخلص وأيضا من أشهر كتبه كتاب اللي اسمه استروماتا يعني المتفرقات أو المتنوعات بيترجموها بالإنجليزي ميسيلينيوس كتاب من الكتب المشهورة جدا وإكليماندوس اهتم أيضا بالحديث عن الفلسفة المسيحية أو المعرفة المسيحية كان في مبدأ موجود في ذلك الحين أو فلسفة موجودة في ذلك الحين اسمها الغنوصية الغنوصية يعني المعرفة جنوستوسيزم جنوستوسيزم يعني المعرفة أو الغنوصية في غنوصية بتاعت أهل العالم مبنية على الفلسفات العالمية لا نضمن صحة الرأي فيها وفي غنوصية مسيحية أرثوذكسية فيها المعرفة مبنية على قواعد سليمة من المنطق ومن العقل وقديما كان الآباء الأول بيدرسوا الفلسفة في كليات اللاهوت وبعضهم كان بيدرس الفلسفة والمنطق والخطابة قبل ما يخش في مجال الدين فده عمل حكاية الغنوصية كليماندوس في الاضطهادات التي أثارها الإمبراطور سبتيموس سويريوس سنة 194 آه، ترك مصر وذهب إلى آسيا الصغرى في هذه الفترة كان جه البطرك البابا ديمتريوس الكرام فعهد برئاسة كلية اللاهوت إلى أوريجانوس وكان شابا في الثامنة عشر من عمره هنا بقى ننتقل من الحديث عن فلاسفة وأساتذة مدرسة الإسكندرية إلى الآباء البطاركة المشهورين في ذلك الحين بعض منهم كانوا أساتذة الإكليريكية وكان يعتبر أستاذ الكلية الإكليريكية أو مدير المدرسة اللاهوتية في المركز الثاني بعد البابا البطريرك وكان بيخلفه في غالبية الأوقات مش المركز الثاني بعده من الناحية اللاهو- الكهنوتية لا من ناحية الأهمية في التعليم الكنسي البابا ديمتريوس الكرام جه من 191 ميلادية لغاية 230 عاش مدة كبيرة هو وصل للبطريركية وكان كبير في السن وعاش لغاية لما بقى عمره فوق المية كبير في السن يعني ده يعني أهم البطاركة في ذلك الحين لما نحب ندرس لأن من الصعب في دراسة البطاركة إنك أنت تخطهم واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد مش هتوصل لنتيجة كبيرة يعني لكن أحسن حاجة الاهتمام بالشخصيات الكبيرة البارزة في تاريخ البطاركة في ذلك الزمان قبل مجمع نيقيا أهم الآباء البطاركة ديمتريوس الكرام البابا 12 والبابا ديونيسيوس البابا 14 والبابا بطرس خاتم الشهداء البابا 17 وبعد كده البابا ألكسندروس الذي حضر مجمع نيقيا البابا التاسع عشر بعد كده نخش في أثناسيوس في عصر المجامع البابا ديمتريوس الكرام كان رجلا كراما يعني بتاع كرم عنب أتى إلى البطريركية بمعجزة رؤية لسابقه البابا يوليانوس يوليانوس الحادي عشر جات له في رؤية ان اللي هيخش لك بعنقود عنب هو اللي هيجي بطرك بعد منك فدخل له ديمتريوس الكرام بعنقود العنب ده يعني حاجة كده جت في غير أوانها وقال لي يسلمها لأبونا البطرك فقال للناس اللي حواليه هو ده اللي هيجي بعد مني ولما تنيح أخدوا ديمتريوس الكرام وجعلوه بطريرك ديمتريوس الكرام كان أبواه قد زوجاه وعاش مع امرأته حياة البتولية هما الاثنين مع بعض وقلت لكم إن لما شك الشعب فيه ربنا أظهر هذه المعجزة لإثبات بتوليته جاب الشرية بما فيها من فحم فيه نار وحطه على إكمامه على ملابسه دار هو وزوجته مع بعض في الكنيسة دون أن تحترق الملابس من هذا الجمر والناس شعروا أن هذه المعجزة تدل فعلا على أن الاثنين دول بتوع ربنا المهم في حياة ديمتريوس الكرام أنه وهو بطرك وشاعر أنه غير متعلم بدأ يعلم نفسه وبدأ يدرس سواء على المستوى الكنسي أو على المستوى المعلومات العامة غير الكنسية وربنا أعطاه هذا العلم في ناحيتين أول ناحية أن هو اللي عمل حساب الأبقطي اللي هو بيه يتحدد عيد الفصح أو عيد القيامة كل سنة دخلوا كده بقى في نظام يعني يوفق فيه بين السنة الشمسية والسنة القمرية وأخذ هذا النظام بالنسبة للعالم كله يعني عرضوا على مصر ووافق عليه المجمع ثم عرض في مجمع نيقيا ووافق عليه ومجمع نيقيا أيضا قرر أن كرسي الإسكندري هو الكرسي المسؤول عن تحديد عيد الفصح للعالم المسيحي فدي أول حاجة ربنا اداله فيها علم ثاني حاجة ربنا اداله فيها علم أنه استطاع أن يكتشف الأخطاء التي وقع فيها المعلم الأول في المدرسة اللاهوتية وفي الكنيسة اللي هو أوريجانوس وحرم أوريجانوس يعني عجيب أن اللي يحرم هذا المعلم الكبير يكون شخص نشأ أولا بعيدا عن العلم ثم يقهر أكبر العلماء في عصره قصة ديمتريوس الكرام مع أوريجانوس قصة تستدعي الاهتمام والبحث لأن محبي أوريجانوس الذين هاجموا البابا ديمتريوس ذكروا آه ثلاثة أسباب لهذا الأمر السبب الأول قالوا ان مسك عليه انه خصى نفسه خصى نفسه يعني بطريقة حرفية نفذ قول المسيح في متى 19 ومرقس 10 ان هناك اشخاص خصوا انفسهم لاجل الملكوت هو طبعا المقصود انهم عاملوا أنفسهم كما لو كانوا مخصيين يعني أوريجانوس نفذ دي حرفيا واتمسكت عليه لكن لم يكن هذا هو السبب الأصيل لحرمانه نمرة اثنين انه قبل الكهنوت من اسقف اورشليم و قيل في ذلك أن أسقف أورشليم يعني قال كيف يمكن أن هذا الإنسان اللي بيعلم درجات الكهنوت الكبرى واللي من تلاميذه أسقفة ما يكونش واخد الكهنوت وعلماني لكن برضه دي وإن كان اتضايق منها البابا ديمتريوس لكن لم تكن هي السبب الأصيل البعض الذين يهاجمون البابا ديمتريوس يدخلون في أمور خارجة عن الروحيات فيقولوا أنه كان بيحسده كان بيغير منه مش معقول البابا هيحسد واحد بيشتغل عنده مش معقول وخصوصا ان البابا ديمتريوس كان قد انتدب أيضا أوريجانوس لمهام مرعوية خارج نطاق مصر وهو اللي عينه وعينه من صغره وكان يحبه لكن الحقيقة إن أوريجانوس أمسكت عليه أخطاء لاهوتية أخطاء لاهوتية بعضها خاص بالنفس بعضها خاص بالمسيح بعضها خاص بالملائكة بل بعضها خاص بخلاص الشيطان وبعضها خاص بعودة التجسد reincarnation يعني دخل أوريجانوس في نقاط عويصة ولخبط فيها وأكبر دليل على أن لم تكن مسألة شخصية بينه وبين البابا ديمتريوس إن كثيرين آه، وقفوا ضده فمن أكثر الناس الذين وقفوا ضده في القرن الرابع في حرمان تعليمه لأن أوريجانوس كان متوفى القديس إبيفانيوس أسقف قبرص أيضا القديس البابا توفيلس البطريرك 23 أيضا القديس جيروم الذي كان من أعز أصدقائه من المعجبين به يعني مش من أصدقائه ولا أصحابه من المعجبين به يعني وأيضا عند الروم الأرثوذكس المجمع الخامس والسادس كانوا ضد تعليم أوريجانوس هنا البابا ديمتريوس كان اتنيح من زمان و... واللي دخلوا في حرمان أوريجانوس من كنائس أخرى وبعضهم من كنيسة الإسكندرية زي البابا ثاوفيلس إن إحنا نقول إن مسألة أوريجانوس مع البابا ديمتريوس كانت مسألة شخصية شخصية يعني إنه بيغير منه مش معقول بيغير منه أو إنه اتضايق منه إنه أخذ كهنوت من حتة تانية يعني دي ما توصلش إلى الحرمان يعني توصل للعقوبة لكن مش للحرمان المهم ان البابا ديمتريوس الكرام كان من افضل بابوات الاسكندرية ونحن نذكر اسمه في الحل الذي نأخذه في القداس من البابا ديمتريوس ونذكره في جماعة القديسين بعد البابا ديمتريوس جه البابا ياروكلاس وكان من أساتذة الكلية الإكليريكية أيضا ولكن ليس من الآباء الكبار في تاريخ الكنيسة الذي جاء بعده البابا ديونيسيوس كان من أكبر معلمي الكنيسة القبطية وتنسب إليه بعض قوانين كنسية وكان أصله طبيباً وكان صديقا لياروكلاس والبابا ياروكلاس رسمه شماسا ثم قسا ثم عهد إليه بإدارة الكلية الإكليريكية ولما تنيح البابا ياروكلاس صار ديونيسيوس أستاذ الكلية الإكليريكية هو جالس على عرش مار مرقس من بعد بعد البابا ياروكلاس وهو الذي عين إيريوس للإكليريكية وده عايز كلام بعدين البابا ديونيسيوس الرابع عشر نفي أكثر من مرة في عهود أباطرة وقفوا ضد الكنيسة مثل الإمبراطور داكيوس الذي نفاه خارج الإسكندرية وكذلك نفاه الإمبراطور فاليريانوس إلى نواحي ليبيا نفي أكثر من مرة واشتهر البابا ديونيسيوس بأنه كان يكتب الكثير من الرسائل إما رسائل فصحية بمناسبة عيد الفصح أو رسائل لشعبه وهو في المنفى أو في مناسبات أخرى أو رسائل لأساقفة انطاكيا أو لبعض أساقفة آخرين وحتى لأساقفة روما تجميع رسائل البابا ديونيسيوس ثروة علمية نافعة تميز أيضا بأنه في عهده قامت بعض البدع ووقف هو ضد هذه البدع من ضمنها بدعة حكم الألف سنة الخاصة بالمسيح اللي بينادي بيها البروتستانت حاليا دي بدعة كان قد نادى بها نيقوس أسقف الفيوم وشعر بها البابا ديونيسيوس فعقد مجمع وأظهر لهذا الأسقف أخطاؤه ورجع أسقف الفيوم وشعبه عن هذه الأخطاء واعترفوا بها فامتدحهم البابا ديونيسيوس على أنهم رجعوا واعترفوا بأخطائهم وقال لهم أنا أحب نيبوس الأسقف أحبه وأذكر تعبه من أجل الكنيسة والترانيم اللي كان بيعملها ولكني أحب الحق أكثر منه فلذلك وقفت قصاد الأخطاء بتاعتهم يعني حكم الألف سنة ده قديم يرجع إلى بداية القرن الثالث الميلادي أيام أو في منتصف القرن الثالث الميلادي أيام البابا ديونيسيوس ورد عليه أيضا قامت بدعة سابيليوس سابيليوس ده كان كاهن جاي من روما وراح الإسكندرية ونشر هذه البدعة وقال إن الأقانيم الثلاثة عبارة عن شخص واحد أحيانا يتسمى الآب أحيانا يتسمى الابن أحيانا يتسمى الروح القدس فرد عليه البابا ديونيسيوس وأفحمه وأظهر إن الأقانيم دول ثلاث أقانيم مميزين واضطر أسقف روما أن يحرم هذا الكاهن أيضا بعد أن حرمه البابا ديونيسيوس أيضا قامت في عهده مشكلة حول إعادة المعمودية إعادة المعمودية كان في واحد برضو روماني اسمه نوفاسيانوس قال ان الذين جحدوا الايمان وتابوا تعاد معموديتهم فوقفت الكنيسة في هذا الامر اذا كانوا هم قد عمدوا معمودية سليمة ارثوذكسية يبقى لا تعاد معموديتهم ولكن يمكن أن تعاد المعمودية إذا كانت معمودية الهراطقة يعني ناس أخذوا المعمودية من الهراطقة فيعمدون الحقيقة ما نسميهاش إعادة معمودية بقدر ما نسميها معمودية من أول وجديد والذي تزعم هذا الأمر هو القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة عمل مجامع من سنة 256 257 258 ثلاث مرات يعمل مجامع وقال ان لابد من اعادة معمودية الهرطة يعني لا نؤمن بانها معمودية سليمة انما يتعمدوا من اول وجديد قامت في عهده ايضا بدأت بولس السموساطي ووقف فيها